أهلا بكم في حلقة جديدة من شاهد عيان أول ما نسمع اسم يعقوب صاحب حكايتنا النهاردة بيجي في بالنا شوية صفات مكار مخادع شخص ما عندوش أمانة حكاية النهاردة موجودة في الكتاب المقدس في أول سفر التكوين الفصلين 32 و 33 الحكاية دي بتورينا إزاي الله قدر يغير واحد مخادع ويخليه تابع مطيع ليه يعقوب كان الابن التاني وأمه بتفضله شوية عن أخوه الكبير كان معروف عنه إنه مكار وبيخدع أخوه الكبير عيسو وسرق منه البركة والبركة ليها علاقة بالقوة والسلطة والميراث وده حصل بتخطيط من أمه الذكية وتحت إشرافها الأنانية والطمع ملوا قلبه لما قرر يسرق البكورية وخدع أبوه الأعمى ومثل عليه عشان ياخد منه البركة اللي مفروض تكون من نصيب أخوه الكبير إزاي راجل زي ده يكون له فايدة في ملكوت الله الصراع ده هو أساس حكايتنا النهارده تعالوا نسمع مع بعض رحيل مرات يعقوب وهي بتفتكر وبتحكي لنا عن مشواره الطويل والصعب في شاهد عيان
يعقوب أنا عارفة إن والدي ظلمك لكن أنا في غاية السعادة دلوقتي عشان من النهاردة هنكون مع بعض طول العمر مراتك يعني مسؤوليتك يا راجلي خلاص بابا عمل اللي عليه وزيادة بس تعرف يا يعقوب كوني هسيب بيتنا اللي اتربيت فيه دي حاجة حاجة صعبة قوي أهلي وصحابي مم، حاسة إن ده هيسيب جوايا فراغ رهيب فاهم شعورك يا رحيل انت بتسيبي اللي انت متعودة عليه وطبيعي تخافي من اللي جاي كنت حاسس زيك لما سبت بيتي وهربت كان عندي كان عندي حنين ووحشة لبيتي لكن اعمل ايه كنت هموت لو قعدت هناك أكيد صحيح مانيش فخور باللي عملته وساعات بحس اني ما استاهلش رحمة ربنا واني اشتغلت وعرقت وشقيت اكتر من اي واحد لكن لكن برضه شوفي بصي انا انا بقيت راجل غني
ايه ده؟ في ايه؟ دول ناويين على اذية؟
لا يا رحيل لا ما تخافيش مش هيأذونا
يا رجالة يا رجالة ما تجروش محدش يخاف اللي انتوا شايفينه ده ده ملايكة من عند ربنا دول هيحمونا ما تخافوش ما تخافوش المكان اللي احنا فيه ده بيت ربنا اخلعوا النعال اخلعوا كل نعالكم الارض دي مقدسة كله يسجد قدام الله القدير
يعقوب حكالي عن اخوه عيسو كتير عن قد ايه هو راجل غشيم عامل زي الحيوانات البرية اللي كان بيصطادها وقال لي كمان انه ما كانش مهتم بموضوع بكريته وباعها ليعقوب قصاد طبق عدس لما كان راجع من الغيط تعبان وجعان حتى امهم كانت شايفة ان عيسو مش كويس زي يعقوب بالنسبة لي كنت عارفة من جوه قلبي انه غلط اضحك على ابويا زي ما يعقوب ضحك على ابوه الخدعة اللي عملها يعقوب في أبوه كانت السبب اللي خلاه ما يقدرش يشوف أمه تاني وخلت أخوه عيسو حلف ليقتله لما أبوهم يموت علشان كده يعقوب هرب لحران بلد خاله لبان اللي هو أبويا والله رغم كل ده كان بيحافظ علينا ويحمينا ويباركنا مش عشان خاطري أنا ويعقوب لكن علشان وعده لإبراهيم إنه هيبارك نسلنا وأولادنا وطول العشرين سنة اللي خدم فيهم يعقوب أبويا الله باركنا ببركات كتير فوق الوصف
يعقوب يعقوب المرسال اللي بعته لسعير بلد اخوك رجع مم. طب خليه يستريح واديله ميه يشرب وهاته يقابلني
سيدي يعقوب عندي اخبار عن عيسو اخوك قال لي ابلغك انه هيقابلك ومعاه 400 راجل محترم عشان يرحب بيك بفخامه لما ترجع بلدك سيدي يعقوب بيتهيالي مش المفروض تكون واثق فيه ممكن يكون فخ
الكلام ده خطير ويقلق يقلق قوي لازم نفكر كويس
روح انت دلوقتي روح كلك لقمه وريح شويه احنا هنخيم هنا النهارده
هتتصرف ازاي دلوقتي يا يعقوب انا كنت الاول خايفه عشان ابويا كان جاي ورانا علشان كنت فاكره انه لو حصلنا هيموتنا وياخد الغنمات والبهايم اللي هي في الاساس حقنا لكن انا دلوقتي دلوقتي خايفه ومرعوبه اكتر من اي وقت يا يعقوب انت متاكد ان الملائكه ممكن تحمينا مش عارف يا رحيل بس عندي فكرة احنا هنتقسم مجموعتين لو مجموعة هجمت وحصل لها حاجة المجموعة التانية يكون عندها وقت تهرب سيبيني يا رحيل دلوقتي لوحدي شوية عايز اخد مشورة ربنا آه يا رب يا الله العالي يا إلهي أنا عارف إني ما استحقش إن أقول لك كلمة يا إلهي من فضلك اسمع دعايا يا رب اسمع دعايا على إني ابن إبراهيم خليلك ابن إبراهيم وإسحاق أنا راجع أنا وعيلتي لأنك أمرتني إني أرجع لكن يا رب لكن يا رب دلوقتي ولادي ومراتي في خطر انت وعدت يا الهي انك انك تعتني بيا من فضلك ارشدني واحمينا انا عارف ومتاكد اني ما استحقش امانتك ورحمتك اللي كنت محوطني بيهم انا عارف يا رب انا جيت الارض دي من غير ولا حاجه لكن دلوقتي بقيت غني وعندي كل حاجه عشان انت باركتني يا رب لكن أنا خايف خايف أوي دلوقتي أنا بتمسك بوعدك إنك تجعل لي نسل كتير زي رمل البحر أنت اللي وعدت يا رب من فضلك من فضلك اديني شجاعة اديني شجاعة وقويني يا رب
الليلة دي نصبنا المخيم بتاعنا وفضل يعقوب طول الليل راكع على ركبه قدام الله يفكروا بوعوده وفي الآخر بطل يجادل ويفاصل الله ما كانش مديون لإسحاق بحاجة لكن كان عايز يباركه لأنه إله عظيم افتكرت الأيام اللي نجحنا واتباركنا فيها ويعقوب افتكر وعد الله ليه إنه هيرجعه تاني لبيته ولبلده في التوقيت المناسب الصبح طلع وكان في خطة جاهزة والخطة كانت مبنية على إنه يحاول يسترضي عيسو ويكسب ثقته تاني أي نعم أنا كنت لسه خايفة وقلقانة لكن على الأقل دلوقتي عندنا خطة وأتمنى تنجح إنها تغير قلب عيسو وإنها تقنعه إن يعقوب اتغير عن زمان
عيره عيره هات لي خمس رجالة من العمال يكونوا كويسين هنخلي كل واحد منهم حارس على مجموعة من الحيوانات المعيز والخرفان والجمال والبقر والحمير حاضر يا سيدي حالا يعقوب أنت ناوي تعمل إيه؟ محتاج العمال دول في إيه؟
نفسي أعرف أخلي قلب عيسو يلين هحاول أسترضيه عايز أفهمه إني إني مش راجع أطلب أي حاجة من ميراث أبونا فأنا دلوقتي برتب عشان أبعت له شوية هدايا بس مش أي هدايا هدايا من بتوع الملوك هدايا؟ هدايا قد إيه يعني؟
عيسو ورجالته يقدروا ياخدوا كل حاجة وإحنا ما نقدرش نتكلم قصادهم اللي بعمله ده حيلة حيلة يا رحيل ويا ريت تنفع الرجالة وصلوا نكمل كلامنا أنا وأنت بعدين
سيدي الرجالة كلها هنا
أنا جمعتكم عشان أعرفكم الخطة اللي هنعملها عشان نحاول نتراضى مع أخويا عيسو أنتوا عارفين الحكاية من الأول إن شاء الله ربنا يكتب لنا التوفيق خلوا بالكم من كل كلمة بقولها هتجمعوا 200 عنز و20 تيس وخلوهم في المجموعة الأولى اللي هيقابلوا عيسو وبعد كده تجمعوا 200 نعجة و20 كبش وتخلوهم في المجموعة التانية والمجموعة التالتة هيبقى فيها 30 ناقة أمهات بترضع وعيالها والقطيع الرابع هيكون 40 بقرة و10 تيران وآخر قطيع هيكون 20 جحش و10 حمير كل واحد منكم بالمساعدين هيسوق مجموعة ويسيب مسافة بينه وبين المجموعة اللي قبله واخدين بالكم؟ تخلوا المسافة اللي بين كل مجموعة والتانية مسافة كويسة عشان عيسو يكون عنده وقت يتفرج على الهدايا ويبدأ هقول ايه يبدأ يغير فكرته عني طب يا سيدي هنرد على عيسو نقول له ايه لما يسألنا احنا مين وليه بنعمل كده هتقولوا له اللي هقوله لكم بالحرف الواحد تقولوا له انكم رجالتي وان الحيوانات دي هدية لسيدي عيسو واني جاي وراكم لازم كلكم تقولوا نفس الكلام قطعان الحيوانات دي هدية لسموك وعبدك يعقوب جاي ورانا ها؟ أكيد الهدايا دي هتخلي أخويا يهدى شوية وربنا يستر حالا هنجمع الحيوانات وننفذ كل اللي أمرتنا بيه
وفضل يعقوب كل يوم يراجع على عدد الحيوانات ويتأكد إن كل واحد من الرجالة عارف بالظبط هيعمل إيه كل شوية كنت بسمعه بيكرر ويعيد نفس الكلام علشان يتأكد إن كل واحد عمل اللي أمرهم بيه حتى لما الليل جه يعقوب قام ولم المخيم وخدنا كلنا أنا والعيال ووصلنا المكان أمان ورجع تاني لوحده للمكان اللي كان فيه المخيم ورغم البرد الشديد قعد يصلي فضل يتحنن ربنا علشان يحمينا وفجأة شاف راجل جامد واقف قدامه الراجل مسك في خناق يعقوب كنت فاكرة إن عيسو بعت مصارع ولا واحد من الحرس علشان يخلص على يعقوب وفضلوا يتخانقوا كده لغاية لما الصبح طلع
طب اوعى اوعى سيبني سيبني امشي مش هسيبك مش هسيبك بقول لك مش هسيبك مش هسيبك لغايه لما تباركني مش هسيبك انت اسمك ايه يعقوب اسمي يعقوب
من دلوقتي اسمك مش هيكون يعقوب اسمك هيبقى اسرائيل عشان انت جاهدت مع الله ومع الناس وقدرت
اللي انت عملته آه، رجلي رجلي فخدي اتخلع آه! آه! آه!
من النهارده طول ما انت ماشي هتمشي تقعد عشان تفتكر انك دايما تتكل على الله مش على قوتك
انا ايه اللي حصل لي ده انا انا انا شفت وجه الله شفت وجه الله ولسه عايش انا انا هسمي المكان ده فانوئيل عشان انا متاكد اني شفت النهارده وجه الله وفضلت عايش
لما طلع الفجر يعقوب لم كل العيلة وكل الناس اللي كانوا معانا كان بيحاول يشرح لهم إيه اللي حصل بالليل كان بيدور على الكلام بصعوبة علشان يقدر يفهمهم اللي كان بيقوله ما كانش يدخل العقل برضه الناس معذورة كان بيتصارع مع ملاك طول الليل مفصل رجله اتخلع الملاك غير له اسمه كل ده كلام صعب ما كانش فيه نسمة هوا وكان بيصرخ من رجله كل ما يتحرك والعكاز كان بدأ يعمل له جروح تحت دراعه وما كانش قادر يمشي حاول ينام برضه معرفش من الوجع وزي ما تكون مشاكل الدنيا كلها حطت فوق راسنا واللي رعبنا لما عرفنا إن عيسو قرب يوصل يعقوب قسم بسرعة العيلة الجواري والأولاد والنسوان وكل ما مشينا أكتر وقربنا من أرض عيسو أخوه أكتر كل ما كان يعقوب بيترعش من الخوف أكتر وأكتر
سلام ليك يا سيدي
يعقوب اخويا انا انا مش مصدق اني شفتك تاني بعد كل السنين الطويله دي انا انا فرحان فرحان من كل قلبي اني شفتك تاني يا يعقوب يعقوب مين كل اللي معاك دول دول ولادي ونسواني الاتنين الله بارك عبدك بكل خير واسمح لي أقدمهم لك بالترتيب يا سيدي وايه كل الهدايا اللي انت بعتها لي دي ده كتير قوي يا يعقوب بعتهم لك عشان عشان ترضى عني يا سيدي هيبقى شرف ليا انك تقبلهم انا كمان ربنا مباركني قوي يا يعقوب والخير كتير والحمد لله ومش محتاج الهدايا انت يا يعقوب اخويا مش محتاج هدايا عشان ارضى عنك اللي فات مات يا يعقوب وانا مش شايل منك الحمد لله انا كمان اتغيرت يا اخويا الله يخليك خد الهدايا انا كل اللي نفسي فيه يا يعقوب اننا نرجع عيله واحده زي الاول
لو لو فعلا قلبك صفي من ناحيتي يا عيسو خلي الهدايا انا نفسي اديهم لك الله انعم عليا ورجع لي تاني رجع لي تاني محبه اخويا ودي اهم حاجه عندي
خلاص يا يعقوب انا هقبل الهدايا مع اني انا مش محتاجها تعالى تعالى نرجع البيت هخلي رجالتي يعرفوكوا السكه تعالى لو سمحت لي يا سيدي الأطفال والستات وحتى المواشي مش هيقدروا يكملوا يوم تاني من المشي اتفضل انت سبقنا واحنا هنمشي وراك بس على مهلنا شوية وهنحصلك قريب اللي يريحك انا هسيب معاك كام راجل من رجالتي علشان يحرسوكوا مش ضروري كل الناس عارفين انت مين ومحدش هيقدر يأذي عيلة عيسو ما تقلقش علينا احنا هنبقى في أمان
استعدوا استعدوا عشان هننصب هنا الخيام هنستريح طول الليل وهنبدأ نتحرك الصبح بدري عيرة عيرة تعال هنا
تحت امرك يا سيدي عيرة استعد عشان هنروح سكوت سكوت حاضر يا سيدي أنت بتقول سكوت؟ أنت هتروح هناك ومش هترجع لأرضك؟
أيوة أنا قلقان لا يكون عيسو لا يكون عيسو ما اقتنعش باللي قلته له لا يكون عامل لي فخ أنا لازم أحميكم الله غير قلب عيسو أخوك يا يعقوب اللي كنت خايف منه رجع يحبك تاني أنا كنت متأكدة مش بس بسبب الكلام اللي قالهولك لكن لأني شفت ده في وشه وفي عينيه رغم الكلام اللي أنا قلته ليعقوب علشان أطمنه لكن أنا قلبي كان لسه متواوش معقولة عيسو يسامح يعقوب بالبساطة دي؟
مالك يا رحيل م- مش عارفة قلبي مش مطمن يا يعقوب بعد كل اللي شفتيه ده ولسه مش مطمنة م- مش عارفة يا يعقوب بعد ما رجعت لنفسي م- مش قادرة أصدقه مش داخل دماغي إن عيسو سامحك وقلبه صفي من ناحيتك بالسهولة دي أنا لسه خايفة شوف يا رحيل صحيح اللي حصل ده حاجة ما تدخلش الدماغ لكن هي دي نعمة ربنا الله لما خرجت من أرضي هربان من أخويا وعدني إن هيمسك بإيدي ويرعاني كل أيام حياتي وهو ربنا بيحقق وعده وفي كل حياتي اللي فاتت ربنا كان بيعلمني أبطل أتكل على قوتي وفهلوتي وأتكل عليه هو وديني أخيرا اتعلمت الدرس يا رحيل ولأني إنسان عنيد ما اتعلمتش الدرس بالساهل بس بتعلم
وبعد ما سمعنا حكاية يعقوب جه الوقت اللي محتاجين فيه نفتح قلوبنا لكلمة ربنا الكتاب المقدس بيعلمنا إن الإنسان ميال إنه يحب الظلمة أكتر من النور وده كان واضح جدا في سنوات طويلة من حياة يعقوب والمبدأ العظيم اللي نقدر نتعلمه من الحكاية دي هو إننا لو قلوبنا اتوضعت نقدر نختبر قدرة ربنا ممكن ننتصر على التجارب الصعبة لأن لينا أب سماوي قوي الله بيحبنا لأننا عمل إيديه هو اللي خلقني وخلقك وعشان كده إحنا مميزين جدا بيحبنا محبة ملهاش حدود هو اللي قال عن سيدنا إبراهيم خليلي يعني صديقي وكان بيتكلم مع موسى كما يكلم الرجل صاحبه الله هو صديق لكل واحد فينا نقدر نكلمه كصديق هدعي من قلبي دعاء قصير ولما اخلص دعائي ممكن تكرره معايا لو تحب يا رب اشكرك لان محبتك اعمق من كل ضلال فيا ورحمتك اوسع من كل معصيه وذنوبي اشكرك لانك بتغفر كل خطاياي وبتغير كل طبع أو خصلة وحشة فيا يا رب أنا واثق في عفوك وكرمك ومتكل عليك كل أيام حياتي آمين
إني صغير ربي عن ألطافك تلك التي صنعتها لعبدك أمسكت بيد اليمين ترشد وأهتدي في غربتي برأيك أحببتني فديتني خلصتني حررتني أطلقتني هديتني بما أكافي كل ذا إلا بأن أحبك أحيا لك فقويني أنت قلت علي يوما يدك يا من بها بالجود دوما تجزل أرى بذلك تأديب حبك وعلمي أنها لخير تعمل أحببتني فديتني خلصتني حررتني أطلقتني هديتني بما أكافي كل ذا إلا بأن أحبك أحيا لك فقويني في غمرة الأحزان قد رأيتك بقلبك بحبك تضمني وضعت تحت رأسي شمالك و بيمينك تلفني أحببتني فديتني خلصتني حررتني أطلقتني هديتني بما أكافي كل ذا إلا بأن أحبك أحيا لك فقويني لو رحت أحصي ما به غمرتني من جودك عطايا حبك السني فهي من الرمل الكثير أكثر ومن كنوز الأرض أغنى غني أحببتني فديتني خلصتني حررتني أطلقتني هديتني بما أكافي كل ذا إلا بأن أحبك أحيا لك فقويني
لو تحب كرر ورايا نفس الدعاء يا رب أشكرك لأن محبتك أعمق من كل ضلال فيا أشكرك لأنك بتغفر لي كل خطية وتغير كل طبع أو خصلة وحشة فيا يا رب أنا واثق في عفوك وكرمك ومتكل عليك كل أيام حياتي